السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير ما زلنا نستعد متوفرون متحفزون متيقظون متوجهون للاستعداد لاستقبال شهر رمضان الايام تقفز تأزف ورمضان يهجم يقبل والقضية اما جنة واما نار القضية اما رابح واما خاسر القضية اما فائز واما ضائع القضية اما في اعلى عليين مع سيد النبيين والمرسلين اللهم اجعلنا معه وإما في دركات جهنم مع الملعونين فلذلك إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها اللهم عرضنا لنفحاتك اللهم خذ بأيدينا إلى رحماتك اللهم أنزل علينا من بركاتك اللهم ارزقنا من فتوحاتك اللهم تقبل ع... لا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا مما تعيننا عليه من اعمالنا الصالحة يا رب العالمين اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين امين اخوتي وانا احبكم في الله ذكرنا في اللقاء الماضي اننا سنبدأ صياما نوعا من التهيئة القلبية التهيئة البدنية نعم انا اعلم اننا في هذه الايام الجو حار والزحام شديد والناس آه الكل آه يعني يحارب وغلاء الاسعار ودخول المواسم واللي نجح واللي سقط واللي جاب مجموع واللي هيدخل ثانوي هيدخل جامعة واللي مش هيدخل معهد واللي آه ما جاتلوش الرغبات واللي فيه غلطات في مجموعاته والمولد الناس تعيش الان في شتات في شتات ستوب شيئا من الهدوء خد نفس بالراحة الرحمة استبر عليه نريد أن ندخل الجنة نريد أن نعيش أيضا جنة الدنيا جنة الدنيا ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل لن يدخل جنة الاخرة جنة الدنيا جنة طاعة الله وعبادة الله والقرب من الله صيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا طلحة بن عبيد الله طلحة الخير قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك الرسول أنت في وسطنا ننظر إليك خلاص نزداد إيمانا نلقاك تأخذ بأيدينا تهدينا تدلنا بعديك أعمل إيه قال له عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له بدأنا نقول هنصوم ليه وقلت ان في سبعين نية للصيام سبعين نية ممكن واحد منكم انتم اخوتي واخواتي المشاهدين آه، ممكن واحد منكم يطلع لنا 240 350 670 1243 3652 5000 10000 نية النيات تجري مجرى الفتوح من الله انا مسكين عمال اقلب لقيت 70 انت تلاقيت كام كل واحد مننا يفكر هو انا بصوم ليه بصوم ليه قلنا نمرة واحد عشان ربنا يباعد بيننا وبين النار اللهم نجينا من النار من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم باعد بين وجوهنا وبين جهنم فلا نسمع حسيسها يا رب يا رب النار وانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده لانه بيدمر القلب في وصف جهنم النار فيها جبال من نار يا نهار ابيض النار فيها سرير من نار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد سرير سرير من نار ومن فوقهم غواش لحاف ولحاف من نار ومخدة من نار طعامهم نار إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون شجرة الزقوم أكلهم نار شرابهم نار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب يشرب يستغيث عطشان عايز اشرب خد اشرب اما يجي يشرب الدخان بتاع الميه يشوي وجهه يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه مش البطون يا رب سلم سلم سلم يا رب سلم يا ناس لو تعرفوا النار تفسد تفسد والله علينا حياتنا تفسد علينا حياتنا انا مش عايز اكتر في وصف جهنم بس لو تعرف جهنم ما كانش بقى ده حالك ما كانش بقى ده حالك كنت فريت من النار عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها هتنجي نفسك من النار ازاي اهو فرص صيام يوم يباعد وجهك عن جهنم اثنين الصيام عمل خاص قال الله الصوم لي وانا اجزي به سبحان الله العظيم الصوم لي وانا اجزي به ربنا بيقول الصيام ده بتاعي انا وانا اللي هحاسب عليه شوف لما الملك الكريم يقول كده ثلاثة الصيام جنة وقاية قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقاية لذلك أربعة الصيام وجاء صيانة قطع دابر الشهوات خمسة الصيام من أسباب استجابة الدعاء ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر الصائم حتى يفطر يبقى مش عند الفطار بس لا ده طول ما هو صايم دعاءه مستجاب ستة من أسباب تكفير الذنوب قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر سبعة أنا نسيت أقول إنك تنوي كده يعني أصوم يوم يعني أصوم بكرة الخميس إن شاء الله هتصوم بالله عليك تصوم هحلفك والله يا راجل انت صايم وانت كمان والله لا انت صايمه بكره خلاص كده وجبت انت بره يميني بكره الخميس اصوم بنيه ايه نمره واحد اصوم ان ربنا يبعدني عن جهنم اتنين اصوم ان ربنا سبحانه وتعالى يقربني منه لاني بعمل له عمل بتاعه هو الصوم ليه ثلاثة انوي ان انا بصوم عشان ربنا يجعل الصيام ده جنة حماية يحميني بالصيام أربعة أنوي أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بالصيام ده أن يبقى وجاء يقطع كل ما يغضب ما يغضب ربي مني خمسة أصوم عشان ربنا يستجيب دعائي طول ما أنا بدعي وطول ما أنا صايم ستة أصوم عشان ربنا يكفر سيئاتي ويمحو سيئاتي ويغفر ذنوبي سبعة ودي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت الصوم شفيع لصاحبه يوم القيامة يوم القيامة يوم آه صعب جدا وعجيب جدا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه أولاده الذكور لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى عارف يعني ايه نزاعة للشوى عارف يعني ايه تعرف يعني ايه نزاعة للشوى الشوى اللي هي فروة الرأس اسمها الشوى فروة الرأس اسمها الشوى عارف مش لما تسمع حاجة جسمك يقشعر شعر راسك يشيل النار بقى مش شعر راسك يشيل فروة راسك هتطير يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه شفت اليوم ده يوم عجيب جدا يوم القيامة كل واحد يشوف امه يجري يشوف ابوه يجري ولاده يجري زوجته يجري سيبوني محدش له دعوه بيا محدش يكلمني محدش يطلب مني حاجه محدش يقول لي على حاجه سيبوني اسمع اسمع ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب مثقالة أصل كل واحد يوم القيامة هيشيل ذنوبه على ظهره وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون شايل ذنوبه على ظهره كل واحد زانية زناها سرقة سرقها آه، كذبة كذبها غيبة عملها افترى افتراه اذى اذى كله على ظهرك وتيجي يوم القيامة يما شيلي معايا ما اعرفكش يا ابني يا ابويا شيل معايا شيل انت يا ابني يا زوجتي يا حبيبتي الدنيا شيلي معايا انسى يا ابني ضيعت عمري عشانك شيل معايا تعالى شيل انت معايا يا ابويا يا بنتي مش انت كنت الحنينة عليا في الدنيا شيلي معايا تعالى انت شيل عندي قد اللي عندك وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى يقول لك ما فيش بقى غير الناس الطيبين الصالحين نروح للأنبياء يجري على سيدنا النبي سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا هود سيدنا لوط سيدنا صالح سيدنا شعيب اجري على الأنبياء يفاجأ المفاجأة كبيرة يقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كيف تفعل حين تلقى ربا غضبا مأساة مأساة القيامة عشان كده ربنا جل جلاله قال لك آه، اتق الله في يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اسمع وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الأمر يومئذ لله يوم القيامة في وسط هذا الكم من الخطر الله جل جلاله غضبان جل جلال الله غضبان يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يا جماعة الكلام ده بنسمعه وقلوبنا زي الحجر لو نفوق سيدنا عمر سمع آية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقع ثلاث أيام رقت في السرير بيزوروه ما بيش المرض وإنما به الخوف أين الخوف من الله فين الخوف من ربنا فين الخوف من ربنا الناس اللي بتبارز بالمعاصي الناس اللي بتحارب ربنا فين الخوف من ربنا الناس اللي بتمكر المعاصي فين الخوف من ربنا الناس اللي بتخاف من الناس وما تراعيش ربنا فين الخوف من ربنا الناس اللي قاعد يخون ربنا ليل ونهار فين الخوف من ربنا ليك يوم ليك يوم هتقابل فيه ربنا وساعتها محدش هينفعك ولا هيبقى معاك حد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا فردا فردا ستموت وحدك وتأتيه وحدك ويحاسبك وحدك ستلقاه وحدك وسيسألك وحدك وستعاقب وحدك او تنعم وحدك ما لك وما للناس الشاهد ان يوم القيامة محتاجين محتاجين حد بقى حد يسندنا انا كتير كتير قلت يا رب يا رب يا رب الجنة بغير حساب يا رب يا رب لو اتحاسبنا هنتفضح يا رب الجنة بغير حساب يا رب محتاجين ستر ومحتاجين لطف ومحتاجين عفو محتاجين إكرام ومحتاجين حد أو حاجة تسند معانا نتوسل بيها لربنا فتيجي هنا قضية الشفاعة الشفاعة وتأتي الشفاعة بعد انت ما سمعت ان ابوك بيفر منك وامك بتفر منك واخوك واختك وزوجتك وولادك حتى ايديك بتشهد عليك وعينيك بتشهد عليك ولسانك بيشهد عليك وهتقول اروح لمين واجيب مين واقول يمين اعمل ايه هنا تأتي قضية الشفاعة اللي بتزود عندنا حتة الرجاء شوي الرجاء أن نرجو نشتهي نتمنى أن ربنا يكرمنا بحد يكون له قدر أو حاجة تكون لها قدر عنده سبحانه وتعالى أول حاجة تيجي في الشفاعة لازم نتكلم عن ضوابط الشفاعة مش اي حد يشفع ومش اي حد يتشفع له وما يشفعش في اي حاجة دي الضوابط الثلاثة اصل كان في لت وعجن في فترة من الفترات كده في موضوع الشفاعة اللي يقول لك ما فيش شفاعة واللي يقول لك اصل الشفاعة مش عارف ايه احنا عايزين كلام ربنا بفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده المنهج كلام ربنا الكتاب والسنة لان السنة وحي ايضا ما بقولش انها كلام ربنا كلام ربنا القرآن والسنة وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بس الكتاب والسنة دول لان اللي هيستدل برضه بيجيب لك من الكتاب والسنة الكتاب والسنة دول بفهم السلف اللي هي فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية ال- نمرة واحد مش اي حد يشفع دليلها في القرآن من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من ذا الذي مين هو ده اللي يقدر يشفع عند ربنا الا باذنه يبقى ده الضابط الاول انك انت ما تقدرش تقول يا رب ابني يا رب اخويا يا رب مراتي يا رب شيخي يا رب تلميذي يا رب اي حد في الدنيا الا اذا ربنا اذن لك اشفع ولما تيجي تشفع الضابط الثاني لا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون ايه الا لمن ارتضى تقول له يا رب انا هشفع في ابني يقول لك ابنك ده لا ابنك التاني ممكن يا رب في مراتي لا امك ماشي ولا يشفعون الا لمن ارتضى يبقى نمرة واحد محدش هيشفع الا ان ربنا يأذن له انه يشفع اتنين لما يجي يشفع ما يشفعش في اي حد وانما يشفع في اللي ربنا حدده له اشفع في ده ثلاثة لا يشفع الا في القدر الذي سمح له بالشفاعة فيه ان ربنا يسمح له ان يشفع قال ابو طالب قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه ألم تنفع عمك بشيء قال أن يخفف عنه العذاب معنى الحديث فيكسى نعلين من نار أو هو في ضحضاح من النار سبحان الله العظيم معلوم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب عمه ظل يحوطه ويحميه ويدافع عنه ولم يسلمه ولم يؤذه ولم يضره ابدا انا بتعجب من ابي طالب ان الكرم ده والاخلاقيات العالية دي والتضحيات الضخمة دي وظل على شركه انتوا عارفين ابو طالب في شعب ابي طالب دخل معاهم الشعب المسلمين محاصرين وابو طالب معهم محاصر بيعاني ما يعانوه وهو على شركه عارف ليه قلتها قبل كده في خطبة الجمعة اسمها مأساة ولكن مأساة ولكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب يقول له والله يا ابن اخي اني لا اعلم انك على الحق وان دينك هو الحق وان ما انت عليه هو احب الي لكن اخشى ان يكون ان يقولوا اتبع الاكابر الاصاغر اخشى ولكن بيقول ولكن هي دي مأساة ولكن ولكن قلبي لا يطاوعني على ترك دين عبد المطلب هي دي مأساة ولكن مأساة ولكن عايز البس الحجاب لكن خايف الناس يقولوا ايه يقعدوا بقى اللي يتغمز واللي يتأمز واللي يقول انا عايز التحي لكن عايز ابطل سجاير ولكن انا نفسي احفظ قرآن لكن انا نفسي اقوم الليل ولكن مأساة ولكن هي دي مأساة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع لس... لعمه ابي طالب هيشفع له ربنا هيأذن له النبي يشفع ويأذن له انه يشفع في ابي طالب ولكن هيأذن له في حتة محددة ما ينفعش ان الرسول يشفع يقول له يا رب دخل عمي ابا طالب الجنة لا اسمح لك انك تشفع في تخفيف العذاب لكن في دخول الجنة لا لانه مات على الشرك قال هو على دين عبد المطلب وسيدنا النبي قاعد عند راسه قول له قول كلمه اشفع لك بيها عند ربنا قول كلمه لا اله الا الله بس كلمه واحده وروح بتخرج شوف الناس شوف الناس بيعملوا في الناس ايه شوف الناس لا حول ولا قوه سيدنا النبي تخيل انت كده ابو طالب نايم على السرير وسيدنا النبي قاعد جنبيه كده جنب دماغه بيقول له قول لا اله الا الله وجنبيه من الناحيه الثانيه ابو لهب عم النبي برضه اخو ابو طالب يقول له اترغب عن دين عبد المطلب اتتبع الاصاغر شفت شفت شفت البلاوي بتيجي منين شفت المصايب بتيجي منين الناس عشان كده انا كتبت امبارح من قوانين الحياة مدرسة الحياة أن رضا الناس طلب رضا الناس الحرص على إرضاء الناس سبب كل بلاء وشر سبب تضييع الدين سبب إفساد الدين الحرص على إرضاء الناس يبقى عندنا ضوابط الشفاعة ثلاثة نمرة واحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه محدش يقدر يشفع إلا لما ربنا إذن له اتنين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني لو ربنا أذن لك إنك تشفع لازم يأذن لك تشفع في مين وممكن أنت تطلب الشفاعة في حد ويرفض و- و- ويسمح لك بالشفاعة في آخر ثلاثة أنك حين تشفع يعني يؤذن لك أنك تشفع وتشفع في فلان وحدود الشفاعة أنه يطلع من النار أنه يط- يخفف عنه عذاب النار أنه يدخل الجنة مأذون لك في حد محدود دي ضوابط الشفاعة الثلاثة أول شفاعة شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة الكبرى في إنهاء الموقف يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس ويشتد الحر يوم القيامة مفيش نجوم مفيش قمر مفيش شمس أشرقت الأرض بنور ربها مفيش يعني الشمس مش نور بقى حر بس تدنو فتكون على قدر ميل مش الشمس بتاعتنا دي ولا الارض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها دي والحر الشديد والزحام الشديد كل واحد شايل ذنوبه على ظهره ويوم خمسين ألف سنة يوم القيامة خمسين ألف سنة واقف على رجليك خمسين ألف سنة شايل ذنوبك على ظهرك خمسين ألف سنة غرقان في عرقك خمسين ألف سنة عريان حافي خمسين ألف سنة حتى يقول الناس يا رب فض الموقف ولو إلى النار وزي ما قلت لك يجري الناس إلى سيدنا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما حل بنا اشفع لنا إلى ربنا فيقول سيدنا آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح كل الأنبياء والحديث مشهور كل الأنبياء يقولوا نفس الكلام سيدنا نوح سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الله وسيدنا موسى وسيدنا عيسى لحد ما يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة أنا دايما والله والله صدري بينشرح جدا و يعني استمتع ان انا تبع النبي ده صلى الله عليه وسلم نبي عظيم نفسي نبدأ بقى في السيرة هنلغي كيف واخواتها ونعملها سيرة ان شاء الله بعد رمضان آه مش هنلغيها يعني ننقل كيف واخواتها في اي حتة بس تبقى ده الاربع ده سيرة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد ايه الشاهد ايه بحبه بحبه بحبه سيدنا النبي بحبه بحبه من قلبي آه، بحبه لان ربنا امرنا بحبه وبحبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لانه شخصيه عظيمه وبحبه لاني معجب بيه آه، انا معجب بيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، شوف حبه لامته آه، كل نبي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الى اخره وسيدنا النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون سبحان الله العظيم ويقول اختبأت دف... دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة شوف شوف الموقف بقى أنا نفسي صراحة نفسي لو تسمحوا لي ادوني وقت وانا اجيب حديث الشفاعة الطويل ده ونقعد فيه كده قد ست اشهر نشرحه يقول فآتي تحت العرش فأسجد ويفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد من قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي شوف العظمة أمك جريت منك وأبوك جري منك وولادك فروا منك وزوجتك اتبرت منك وفضل لك سيدنا النبي يا رب أمتي يا رب أمتي سبحان الله العظيم سيدنا النبي مش بقول لك شخصية عظيمة رجل عظيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، يقول أعطيت خمسا لم أعطهن أحدا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هي دي الشفاعة الكبرى شفاعة سيدنا النبي ومش دي الشفاعة الوحيدة يعني الرسول هيشفع يا رب فض الموقف فيبدأ الحساب بدأ الحساب الرسول هيشفع اتنين شفاعته التانية ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع في ادخال اناس النار الجنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيشفع في ادخال اناس الجنة بغير حساب وسيشفع في اخراج اناس من جهنم ماتوا على التوحيد طبعا قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد اللهم شفع فينا نبيك محمدا اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب شفعه فينا اللهم اجعله شفيعا لنا في القيامة يا حي يا قيوم الشاهد يا اخوة قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجه الجهنميون الجهنميون بتوع جهنم وهم في الجنة اسمهم بتوع جهنم دول بقى بتوع جهنم نعوذ بالله من هذا اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب آه قال صلى الله عليه وسلم انا سيد القوم يوم القيامة وده الحديث الطويل حديث الشفاعة سنؤجله الى ان يأتي قدره صلى الله ان شاء الله باذن الله تعالى قدر هذا في ان احنا نقرأ ان شاء الله حديث الشفاعة الطويل آه قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أبشر مش بقول لكم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه يا بختنا بيه صحيح بس اوعى تتغار لا ده لها الشروط يا ترى مين من اهل الكبائر اللي هيؤذن للنبي انه يشفع فيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة او ان يدخل نصف امتي الجنة فاخترت الشفاعة لانها اعم واكفى اترونها للمتقين لا ولكنها للمتلوثين الخطائين قال صلى الله عليه وسلم هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وهي لكل مسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي مش للمتقين المتقين دول ما هم داخلين الجنة ان شاء الله وإنما للخطائين من أمثالي الغلطين المتلونين المذنبين المخلطين بيحتاجوا شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نقطة مهمة وخطيرة طب كيف كيف وأخوات كيف نحصل على شفاعة النبي كيف نستطيع أن نحصل أن تكتب لنا شفاعة النبي أن يؤذن للنبي أن يشفع فينا إزاي نمرة واحد أن تموت على التوحيد ده الشرط الأول أن تموت على التوحيد آه اعلم وافهم مني هذه وخذها صريحة قاطعة لو اشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا المشركون مخلدون في جهنم لذلك اللي هيشرك بالله مش هيخرج جهنم ابدا ولا يستطيع احد زي ما قلنا عم النبي اللي حاطه وحافظ عليه ودافع عنه ورباه وانفق عليه و و و لم يستطع النبي ان يخرجه من النار والاحاديث صريحه واضحه جدا في المتفق عليه في البخاري ومسلم ان فلذلك نمره واحد عشان تحصل على الشفاعة نمرة واحد ان تموت على التوحيد اثنين ان يعرفك النبي تفتكر لو النبي قبلك هيعرفك يا رسول الله انا انا انا, أنا محمد حسين هيعرفني يا ترى هيعرفني اللهم عرف وجوهنا لحبيبك محمد اللهم شفع فينا حبيبك محمد انه يعرفك طب يعرفني ازاي باتباع سنته القصة مشهورة ان الرسول على الحوض كيزان وعدد نجوم السماء وسيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض بيسقي بايده ويقول وليزادن برجال من دوني الملائكة واقفة بينظموا الناس اللي داخلة تشرب من ايد النبي اللهم اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اسقنا اللهم اللهم اللهم اذن لنا ان نشرب من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب الملائكة واقفين فيجي ناس داخلين فيهم علامة الصلاة علامة السجود فيهم علامة الوضوء غر محجلين ايديهم ورجليهم بيض ووجههم ابيض الملائكة تحش الرسول يقول دعوهم انهم من امتي فيقال لا انك لا تدري ما احدثه بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير اوعى البدع اوعى مخالفة النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شافك من غير لحية هتقول له ايه انت بدلت وغيرت اهو هتقول له ايه انا ما بحكمش على حد وانما بقول النبي هيعرفك آه واحدة متبرجة لابسه حجاب لابسه حجاب بلاش نقول متبرجه لابسه حجاب آه بتاع امبارح دي ها اللي آه الوان ازرق ولبني وبامبا واخضر وترتر و ومكياج ده حجاب ده ده حجاب ده لو النبي شافك كده يعرفك هو ده الحجاب اللي هو امر بيه اللي هو جبي الصلاة دي هي دي الصلاة اللي هو صلاها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي الحج ده هو ده الحج اللي, اللي عمله وقال خذوا عني مناسككم طريقة الاكل دي هو ده طريقة الاكل اللي قال كل بيمينك سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك حياتك وراه يبقى يعرفك يوم القيامة ويشفع لك ايه كمان عايزين النبي يشفع لنا ده اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقوا المغرب